بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ما حبيبك من حبيب مرة كنت بقرا سفر النشيد و فاجأتني الترجمة لأني أنا كنت فاهم الآية دي بطريقة تانية وهنا الترجمة بتفرق برضه What is your beloved more than another beloved ترجمة مختلفة خالص أنا كنت فاكرها العروسة بتقول مين حبيبك يعني أصحابها بيقولوا لها مالك يعني مدلوقة كده يعني إنما طلع السؤال معناه هو حبيبك يفرق إيه عن أي حبيب تاني What's your beloved more than another beloved إيه يعني اللي مخليك مدهولة كده يعني إيه اللي مغرقك كده عاوز أوصل لمعنى مهم لو بتحب ربنا بجد مش ممكن إلا أن تكرز يعني الكرازة هي تعبير تلقائي عن حب ربنا وتاني بقول لكم في كارزين ما درسوش أشطر مننا آلاف المرات وإحنا اللي بندعي إن إحنا بناخد كورسات كرازة ببساطة ينقصنا هذا الشعور انا مش بحب ربنا يسوع كفايه عشان كده مش بتكلم عنه على طول ولو اتكلمت ما بيطلعش الكلام آه مؤثر قوي انما هم شافوا في عينيها حب مش عادي فكلهم سالوا هو انت بتحبيه ليه كده بتحبيه بجنون كده ليه ايه يعني الجميل اللي فيه قوي كده عشان تبقي ماشيه بتخرب قلب الدنيا عشان تلاقيه لان دي وقتها لو تفتكروا كان ايه حبيبي عبر يعني ايه سابني ومشي فلما مشي بقى طلعت تجري وراه وتقلب الدنيا عليه تعالوا نقرا النص يقول احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضه حبا غالبا هنا في النقطه دي بقى الكواير بيرد اللي هو اصحاب العروسه بنات اورشليم يعني ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا ليه عاملة في نفسك كده أو ليه بتجري وراه كده ليه بتدوري عليه بالجنون ده كله What's your beloved more than another beloved that you so charge us فابتدت تجاوب الإجابة دي بقى هي دي اللي تهمنا هي شايفاه إيه شايفاه إيه عشان كده مجنونة بيه وقلب الدنيا عليه حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما طبعا انتوا عارفين كل الأسلوب رومانسي أدبي لكن يعبر عن أسرار العشق الإلهي يعني ازاي النفس تبقى بتحب ربنا بجنون فطبعا هنا عروسه بتوصف عريسها وجماله واقعه فيه يعني انما احنا بنحول ده كله زي ما علمونا الاباء الى الفكر الروحي يبقى اول رساله عاوز اقوله لكم خادم الكرازه مريض حبا تعبير اللي استخدمه النشيد اخبرنه باني مريضه حبا الكارز عيان من كتر ما بيحب ربنا عيان يعني ايه يعني مش مرتاح مش قادر يرتاح والناس بتهلك مش قادر يشوف بلد الناس فيها عايشة عشان تروح النار في الاخر مريض لانه عاوز يقول لهم ازاي مش شايفينه ازاي مش بتحبوه مريض بحبه يعني اللحظة اللي بيبعد فيها عنه حاسس ان الدنيا ضلمة ومتضايق الحب مخليه مسطول الحب مخليه مريض بس مريض طبعا مرض جميل يعني تعبير أعمال أربعة لما بطرس ويوحنا ودول اتنين بيعشقوا المسيح قالوا لهم إياكم تتكلموا قالوا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا احنا بنموت فيه احنا بنحبه جدا مش هينفع نسكت مفيش موضوع تاني في الحياة يستحق الكلام مفيش شخص تاني شاغلنا غير كده وده بالنسبة لنا ما ماتش هيفضل عايش إلى الأبد وهنتكلم مهما حصل لما بط- بولس اتكلم عن الكرازة قال إن كنت أبشر ليس لي فخر إذ الضرورة موضوع عليا إيه الضرورة يعني إيه بطرس ماسك لك عصاية عشان تبشر لا الضرورة دي من جواه أنا مريض حبا فأنا مش عارف أسكت ويل لي إن كنت لا أبشر في حتة تاني يقول لست أستحي بإنجيل المسيح عمري ما حسيت إني مكسوف أتكلم عن ربنا ده حبيبي أنا بتكلم عنه بسعادة أنا بتكلم عنه لأنه مفيش أحلى منه فأنا ما بتكسفش ما بتكسفش وفاكرين مرة قلت لكم كتير ما يجي في بالي ان الكرازة دي عشان كنت بتعامل مع شركات ادوية ومندوبين دعاية وكده هي حركة تسويق فكان يفرق معايا قوي مندوب الدواء اللي يجي واثق من نفسه على طول من قبل ما ينطق اعرف معاه دواء محترم ليه بتكلم ب- بثقة لان المنتج هو واثق فيه في البرودكت اللي بيقدمه هو عارف انه حاجة فعالة انما يدخل لي واحد مبهدل في روحه وبيتلجلج في الكلام وعاوز يقول لي اعمل معروف اكتب لي الدواء يلا يا عم انت والشركه بتاعتك مش هتنفعه ابدا ليه لانه هو عارف ان المنتج اللي بيقدمه مضروب فهو بيقدمه هو ايه يعني تخيل بقى واحد بيحب المسيح جدا بيقدمه بمنتهى الثقه ومنتهى الحماس والانفعال وبيبان على طول قوة الإقناع في قوة الاقتناع في درجة الاقتناع فاهمين لما المندوب ده يبقى مقتنع تماما بالدواء بيقنعني غصب عني حتى لو انا داخل بنية مش صافية ان انا مش هكتب لك الدواء بتاعك غالي لا لانه مقتنع قوي بيهزني انا بيخليني راجع موقفي طب ده ادوية وكلام طب ده احنا بنتكلم عن ربنا إلى أي مدى أنت معجب بالمسيح عاشق للمسيح تحبه قوي هيبان في كلامك هيبان في وشك هيبان في, في الاتيتيود بتاعك وانت بتخدم وده لوحده هيأثر في المخدومين من غير ما تفكر ما حبيبك من حبيب كأنه كأن البنات البنات دول يمثلوا بقى ايه كل المخدومين اللي هيتعاملوا معاكم هيجي لك واحد في يوم من الايام يقول لك هو انت بتحبه كده ليه هو ده السؤال الاساسي يا بولس هو انت بتموت في المسيح ليه عمل لك ايه عن المسيح ده انت من ساعة ما عرفته وانت من سجن لسجن دي علاقة ما تشرفش يعني لكن الاجابة طبعا حاضرة بحبه وبحبه جدا مقتنع بيه جدا فبولس لما بيرد الناس كلها عينيها بت- بتبرق لانه ده راجل عاقل ده راجل سايب كتير ورا منه فهو عارف بيعمل ايه انت بتحبه قوي كده بطرس ليه كمل الخدمة لان المسيح سأله سؤال واحد بس بتحبني يا بطرس قال له بموت فيك يا رب قال له روح اشتغل روح اشتغل واقلب الدنيا وسأله ثلاث مرات وكأن قال له مش هسألك على الإمكانيات ولا هسألك على الخطايا ولا هسألك على الماضي ولا هسألك على طموحاتك أنا بسألك سؤال واحد بس أنت بتحبني فطبعا الإجابة في الثلاث مرات قوي خلاص يا حبيبي مش عاوز أكتر من كده انطلق اللي بيخلينا لا ننطلق إن الإجابة بتاعتنا ضعيفة إحنا مش شايفين المسيح أحلى كتير من الفلوس وأحلى كتير من الجسديات وأحلى كتير من الكرامة فكأننا يعني بنقول تحبوا تقبلوا المسيح وتحطوه جنب برضه الفلوس يعني الفلوس بتدي شوية سعادة والمسيح بيدي شوية خيبة تقيلة ايه هو ده لا العرض الخيبان ده ما حدش يشتريه انما انت لما تتكلم بتلقائية مع شخص وعاوز تقول له انت مش ما شفتش ولا هتشوف لو قبلت ربنا يسوع ولو بقى هو ده بقى كل حياتك هتدوق حاجة عمرك ما دقتها وانت بتتكلم بمنتهى الاقتناع طبعا اللي قدامك لازم يراجع موقفه لما يبقى في ناس بتسألك زي ما حصل في الفلبين ولا حصل في اثيوبيا ولا حصل في بلاد كتير بي الناس بتسأل سؤال ساذج انتوا سايبين بلادكم وجايين لنا كل ده عشان تعملوا كده الإجابة البديهية اللي في ذهن السائل من غير ما تجاوب أصلنا بنحبه دي إجابة بديهية على فكرة حتى الشخص الجاهل اللي في ما في مجاهل أفريقيا ولا في آخر آسيا هو مش محتاج حد يجاوب على السؤال هو شاف خلاص انت سايب شغلك وسايب بيتك وسايب فلوسك وسايب عمرك ومعرض نفسك للبهدلة خلاص هي الرسالة وصلت وجاي لنا احنا احنا لا هنديك فلوس ولا احنا هنغلبك وهنطلع عينك فيبقى ضمنيا الإجابة موجودة بس طبعا لو هي حقيقية بقى يعني لو طالعة من القلب بقى خلاص مش محتاج توعظ كتير لماذا تتكلم عن إله مجهول أو مصير مجهول لو بتتعامل مع ناس ملحدين يستغربوك على فكرة ليه لأنه أنت مالك منفعل قوي كده بربنا ومحموق قوي بالدفاع عنه أنت ما شفتوش لا يطلع مش موجود مالك محموق قوي على الأبدية وعلى الملكوت كأنه يعني إيه البيت بتاعك يعني طب ده مصير مجهول لا إن كنتم لا ترونه لكن تحبونه لأنكم إن كنتم لا ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد بطرس الأولى واحد يعني إيه إحنا بنحبه بجد بنحب ربنا فعلا وبنحب السماء بجد وبنحبها على أساس الإيمان يعني إحنا ما شفناش بعينينا بس متأكدين ولأننا متأكدين وبنحب مؤثرين لأننا متأكدين مقتنعين تماما وبنحب بجد هنا يجي التأثير إن كنتم لا ترونه لكن تحبونه لأنكم وإن كنتم لا ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس ما حبيبك من حبيب واحد يسألك هو أنت ليه بتدي بدون مقابل ليه بتضيع فلوسك في الخدمة ليه بتضيع عمرك وصحتك في الكرازة ليه بتدي وانت مش مستني حاجة من الناس ملهاش تفسير غير حاجة واحدة بس يا مصلحة وغرض وحش والحمد لله مش موجود يا حب لأن كل الناس قارية الحب على فكرة الأم الأم ملحدة مش وثنية هي أم بتعرف تدي بلا مقابل فعارف عارفة كويس أي ست غلبانة ما بتعرفش تقرأ وتكتب يعني إيه حد يدي حاجة هو مش عاوز حاجة ملهاش تفسير آخر غير كلمة واحدة حب وهو ده اللي بيصطاد كل حاجة فما زال سؤالي أنت تعرف تجاوب على السؤال ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا يعني كأن الناس بتقول لك هو أنت عاوز تكلمنا عنه طول الوقت هو أنت عمال تزقنا عليه كده طول الوقت هو شكله إيه حبيبك ده اللي مخليك مروش كده اللي مخليك ما بتنامش كده لو كنا كده هنعرف نأثر في العالم كله الإجابة جت بقى غريبة شوية طبعا بأسلوب سليمان الحكيم قال حبيبي أبيض وأحمر على لسان النفس على لسان العروسة إيه أبيض وأحمر دي بقى تلاحظوا إن أغلب طقس الكنيسة أبيض في أحمر اللي ياخد باله شغالين في الأبيض والأحمر عادة بجد لبس الشماس أبيض في أحمر الكاهن تلاوة أبيض وصليب أحمر ساعات فاحنا نحب اللونين دول قوي أولا حبيبي أبيض معناها ببساطة كل حاجة فيه صح كل حاجة فيه حلوة مفيش بقعة مفيش حاجة غلط مفيش حاجة نشاذ مفيش إله في الدنيا كده مفيش حاجة في الدنيا بيور كده غير ربنا النقاوة الطهارة الاستقامة الصدق فاللي عارف المسيح بيقول حبيبي أبيض يعني إيه يعني كل حاجة نفسي فيها بلاقيها بلاقي الطيبة بلاقي السلام بلاقي الحب بلاقي الأبوة بلاقي الشبع خلاص بلاقي كل حاجة أبيض بيبرق طيب وأحمر أحمر بيحبني لدرجة الدم ودي أغلى حاجة بيحبني بشكل مش ممكن حد يحبني ولا أهلي هيحبوني كده ولا أولادي ممكن يحبوني كده أبيض وأحمر فعلامة الدم هي يعني شبكة العروسة زي ما سماها أوريجينوس شبكة العروسة لأنه هو اشترانا بالدم وجهاد حتى الدم يعني من حبي فيه وأنا كمان عاوز إيه أقدم دمي ليه أبيض وأحمر كمان معناها هخليك أبيض بالأحمر يعني إيه هبيضك تماما بالدم غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم فيه يعني كل ما بقرب منه أنا ببيض بدمه فأنا مش هلاقي حد ينظفني ويظبطني ويعدلني غيره فأنا طبعا هروح لمين تاني طيب معلم بين ربوه يعني ايه هاتولي بقى كل مغريات العالم هاتولي آلهة العالم هاتولي أباطرة التاريخ هاتولي فلاسفة التاريخ هاتولي علماء التاريخ هاتولي أي ربوة من الكنوز ويطلع ده معلم معلم يعني إيه يعني ريس فوق لا لا تلقطه من بعيد مفيش مجال للمقارنة يعني نو no واي انك تحط المسيح في مقارنة مع حد طب انت يا كارز حاسس بكده ان متعة الكرازة لا تقارن بمتعة فسحة لا خالص فسحة ده ايه عشان كده ما تزعلوش لما بعض الناس يقولوا لي هو ممكن نتفسح انا بتكبس هو ممكن كأب هقول براحتكم بس انا بتكبس ده معناه انك انت بتخدم بس في حاجة احلى من الخدمة لكن اللي طالع خدمة هو طالع متعة أكتر من أي فسحة هو ده الطبيعي إذا كان بيحب ربنا قوي يبقى الفسحة عمرها ما كانت هي اللي هتسعده نو no. لا لا يبقى هو مش كده مش حاسس بالمشاعر دي بولس الرسول ده ينفع ياخد فسحة يعني ايه انا فاكر مرة كنا قاعدين مع ابونا تدرس يعقوب وبتاع وبعدين قال انا انا بزعل جدا انه في حاجه اسمها كاهن ياخد اجازه وفي حاجه اسمها كده طبعا بصينا له وقلنا له لا في حاجه اسمها كده بس بس هو بيقولها بمنتهى التلقائيه هو في حاجه اسمها كده هو الراجل شايف الاجازه خدمه طبعا واحنا احنا مجبرين على الخدمه مثلا احنا متعتنا الخدمه احنا اخترناها هي دي فسحتنا طب انت كده الكرازة بالنسبة لك فسحة وأحلى من أي فسحة ولا أنت طالع ومستني تتفسح تفرق كتير قوي يبقى المسيح بين الباقي الآلهة والماديات والجسديات والكرامات معلم بين ربوة لو سألتكم إيه أكتر حاجة يعملها أي خادم أو كارز بتلقائية تخلي الناس اللي بصالهم من بعيد تقول عليه ده بيموت فيه تاني سؤال ايه الاكشن ايه العمل او مجموعة الاعمال اللي يعملها اي خادم في اي مكان وبتلقائية تخلي المحيطين من غير ما يتكلم ولا يوعظ يفهموا ان هو واقع في قصة حب واللي بيحركه حب وانه لا يمكن يكون وراه غرض ولا مكسب تاني ولا وضح حاجة تكون بتعملها بتوصل انك بتحب ربنا جدا من غير كلام ولا وعظ بتقول للناس اللي جابني البلد دي وخلاني اقعد تحت رجليكم اني بحبه مش اكتر من كده زي ايه بقى اتفضل ها ان انا اكون غاوي صلاة ان الصلاة مش واجب ان يلاقوني بجري اصلي مشتاق اصلي اسبح بالنسبه لي متعه مش قانون خلي بالكم بس يا ريته قانون دلوقتي انما الصح قوي بتاعها ايه بقى حبيبي ابيض واحمر يعني المتعه كلها ان انا اسيب حتى الخدمه واقعد معاه موريس ان انا فرحان تعبان بس فرحان مجهد جدا بس فرحان يبقى واضح اللي, اللي يعمل التوليفة دي حب مش ممكن واحد يكون مجهد و... وتعبان ومبتسم وسعيد إلا لو جواه حب ملهاش حل تاني ان انا ممكن اسهر صلاة وتاني يوم اشتغل زي الحصان يبقى ايه مش مش بفكر انام يعني تاني السؤال معلش لحسن تسرحه الناس بتقرا الكارز وتعرف دافعه وتتأثر بيه من غير وعظ لأنه هيعرفوا أنه ده شخص مريض حب فمحدش في الدنيا بيعرف يحب الحب ده بولس كان في نار حب جواه مخليها منين ما يدخل اي بلد البلد شهور وتتغير لما يحسوا ان انا بحبهم قوي بدون سبب ده غريب عننا ولا عاش وسطينا ولا خدمناه ولا استنفع بينا يبقى واضح انه عنده مصدر تاني للحب فلما يحسوا انك انت بتحب الناس قوي تعبير لطيف حد من بنات قاله كنت فرحانة ان هم فرحانين هم بيحسوها على فكرة هي مجرد ان هم سعداء هي سعيدة هم بيبصوا لعينيها ويفهموا يبقى انت بتحبينا مع ان مش ولادك ولا بلدك ولا هندفع لك فلوس وهنتعبك يبقى وراكي حاجة يبقى انت مريضة حب بقى يبقى كده ماشيين صح ان انا مش متبرمج على task no no. الكارز المظبوط اللي والع حب بيدلدق حب مش محوشه ومخزنه عشان لما يقف يعمل المسرحية يطلع لا لا لا ده هو وبيتعامل في أي لحظة هو هو بتلقائية بيطلع عليه الحب بيبان عليه فأي شخص هيتعامل معاه بياخد له خبطة من النوع الحلو انه لما بيتقال اسم المسيح زي حكاية بولس لما قلنا ان بولس يتميز في رسائله بالحاح في او تكرار اسم ربنا يسوع اسم محبوب عندك بتطلعه وبيبان عليك الابتسامة وانت بتقول اسم يسوع انه على لسانه المعاني اللي جوه قلبه من غير ما يحضر اصل ده ربنا بيحبنا قوي فبتطلع بتلقائية وكأنها قطعة موسيقية يعني هم بيسمعوها حاسينها لا هو حاسسها طبعا مش بيقول كلام محضره لا بطالع من القلب للقلب ان هو من سعادته وفرحه بالمسيح باصص لكل اللي حواليه ب... ب... بحب بجد انه مستمتع بشركة الخدمة مستمتع باخواته مش بقى ايه آه حدودي وحدودك وما فيش الكلام الفاضي ده مم.
اللي بيحب حد بيقلده فالناس هتشوف برافو عليك تعبير لطيف من كتر حبه في المسيح بيقلده من غير ما يقصد مش بس بيقصد طبعا يقصد دي صح لكن كمان ومن غير ما بيقصد انه ما بيغيرش موقفه حتى لو اتصد حتى لو ما حصلش ال expectations اللي عاوزها ما بيتغيرش ما بيونش شغال فكرة ايه لو في ولد عايزني اقعد معاه وانا سبتها وقعدت برافو برضه فكرة لطيفة ان هو مش متبرمج ب- بقوالب اللي بيحب بيتحرك بقلبه فممكن قوي تلاقيه بيطلع بره ال plan بس مش بيكسر plan لا لا هو بيتحرك بالروح فعلا لان الحب بيحركه م. اه طبعا انه لا يمكن يقرف آه، من من وضع او من ريحة او من شخص او لا لان هو شبعان هو عايش قصة تاني جواه فهو عالي اه هو عالي بجد ففي ملك تاني فبالتالي الدنيا ما تفرقش خالص قاعد في زريبة قاعد في قصر اهو هو انه بيسيب من غير ما يحس انه بيسيب بيسيب راحة بيسيب مركز بيسيب وات وهو مش مش حاسس انه ساب حاجة جميل انه بيدي بسخاء وبدون مقابل جميل ازاي الواحد طيب اللي بيش- بيحب المسيح قوي بيدور عليه طول الوقت العروسه كانت كده في النشيد آه، بيدوروا على بعض النشيد من واحد لثمانية اتنين عمالين يدوروا على بعض حاجة كده فيلم رومانسي جميل طيب هي طول الوقت بتدور عليه طب انتوا خدام ومشغولين بالخدمة هل ممكن يكون الكارز بيدور على المسيح وهو بيكرز هل ممكن يشوفه وهو بيخدم هل بيدور ولا مش شغلاه الحتة دي هو عاوز بيأدي تبان ازاي يعني ايه خ- كارز خادم بيدور على المسيح اثناء الخدمة اتفضل نادر. اه بي بيشوفوا في الناس التعبان عموما برافو انه بيبص على المسيح اللي في اخواته فبيلقطه الوداعة دي بتاعته والحكمة دي بتاعته والروحانية دي بتاعته والهدوء ده بتاعه والنظام ده بتاعه فهو مشخص المسيح في كل واحد من خلال فضيلة معينة برافو عليك ان هو مركز يعني كتير قوي بيعجبوني فيكم كلكم بتعجبوني بس لما يطلع حد يقول ايد ربنا كانت واضحه الجمله دي بتريحني جدا خ- شفنا ربنا في كذا ربنا عمل كذا نعمه ربنا كذا انا نفسي ده يكمل ويزيد لان هو ده اللي ياكد ان انتوا ماشيين صح انا مش عاوز ترجعوا تقولوا لي done as planned لا يا عم روح اعملها في شغلك دي ما تفرحنيش دي لا تقول لي يا ربنا لغى البلان كله ماشي بس كنت شايفه يعني خلاص كان ماشي قصادك يا بختك ها اه بيستحضر المسيح ذهنيا في فكرة لو مطرحي كان قال ايه و- واحيانا تبقى آه، يعني بالتغصب كجهاد واحيانا تبقى بتلقائيه بحاول اشوفه في كل الناس المطحونه اطفال وفقراء ومرضى وغلابه وهوملس و... م? ان انا مستمتع بالجو ده لاني بشتغل معاه فطول الوقت ايدي في ايده ف the best of life يعني مش عاوز اكتر من كده خلينا معاه في اي بلد في اي ظروف باي طريقه بس نفضل شغالين معاه م? برافو الصلاة كتير الصلاة السهمية تدل على انك بتدور عليه ان في كل خطوة الحقني خليك معايا اديني حكمة انت بتلحق عليه زي ما هو بيلحق عليك فتبقى طول الوقت انت بتدور عليه من خلال الصلوات السريعة دي هم.
لما بعد بعد يعني بعد شويه وقت ادرك انه كان في مشاكل حواليا و- وربنا حش ان انا اي فلاش باك بيخليني اشوفه بيخليني المحه يعني ايه اول ما ابص ورا الله اليوم ده عدى ازاي ده كان مت- متشال شيل ده متدبر ده متقسم ده كل دقيقه كانت متظبطه فاي فلاش باك بيخليني اشوفه طبعا لما اشوف ناس بتتغير وبشوف نتائج definitely دي ايده واضحه